السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدهشنا وإياكم بعطائه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا وإياكم بستره الجميل وحلمه النبيل جل جلاله ما زلنا مع اللمسات في الأيام المعلومات أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لوضع لمسات في هذه الفرص الفرص التي امتن الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بها من الأشياء المهمة جدا في هذه الأوقات إن الإنسان ما يضيعش واجبات الوقت ومستحبات الوقت في كل وقت لواجب وكل وقت لأعمال مستحب إنك تنشغل بها الأيام الجميلة اللي احنا فيها ديت هنقول على أعمال مهمة أوي إن الإنسان ياخد باله منها وما يفرطش فيها العمل الأولاني إنك تشتاق للحج إنك تشتاق لإيه؟ للحج دي من عبادات الوقت هو الشوق ده عبادة؟ آه طبعا الشوق عبادة الشوق لما يحب الله والشوق أن ترى الله ولقاء الله دي عبادة كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل جلاله بها فكان النبي يسأل الله الشوق للقائه ولذة النظر إلى وجهه فمن الحاجات المهمة هو أنك تشتاق لهذه العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى طيب كيف أشتاق إلى هذه العبادة أن تقرأ عنها وتعيش بقلبك في معانيها يعني لما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة في ضمان الله رجل منهم يعني خرج حاجا يا سلام ده يكون في ضمان الله نعم في ضمان الله وفد الله ثلاثة وفد الله ثلاثة الغازي يعني المجاهد والحاج والمعتمر دول وفد الله في رواية وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم يخليك تشتاق صح يخليك تشتاق ولا ما يخليكش تشتاق الحاجات دي لما تيجي تقرأ عنها وتعرف تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد الله أكبر وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ما ملهاش إلا الجنة رجع كما ولدته أمه شفتوا خليك تشتاق ولا لا تشتاق أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب الأول كان إيه تابعوا هنا أديموا خليها إيه حاجة دائمة النبي يقول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص إن الحج يهدم ما كان قبله الحج بيهدم اللي قبله النساء أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتاقوا وأرادوا أن ينافسوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن جهاد المرأة في الحج والعمرة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف أي من ضعف عن الجهاد بنفسه لعذر أشوفه سبحان الله كأن الموضوع إيه كأنك المفترض تجاهد طب ما فيش طب ده إيه رزقك لأن النساء نساء الصحابة لم تضربهم لوثة النسوية والندية والتنافس الأرضي الخبيث قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة الحج والعمرة ابن عمر بيقول لنا ان هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله له بها حسنه او محى عنه سيئه او رفعه بها درجه يا سلام اما انا بقى اسمع الكلام ده والاقي ان ال... الكل بيتفاعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط إلا بشر يعني ما أهل مهل يعني قاعد يهلل ويذكر التلبية إلا بشر ولا كبر مكبر قط إلا بشر قيل يا رسول الله بالجنة قال نعم شوفوا يا جماعة الملأ الأعلى بيبشر انت تقول لبيك اللهم لبيك بتلاقي الملأ الأعلى بيبشرك ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من إيه حجر الحجر بيتفاعل الحجر بيتفاعل من حجر أو شجر أو مدر يا سلام على الجمال كل دول بيتفاعلوا معايا آه حتى قطع الأرض من ها هنا وها هنا تطوف بالبيت ليك وضع مختلف من صلى من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة ينفع بعد الكلام ده كله بقى ده انك تتعامل مع الحد ان هو عادي تستلم الحجر الحجر الأسود الحجر الأسعد عمر قبل الحجر قال رأيت النبي ركزوا يا أولي الألباب ركزوا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بك حفيا يا الجمله يا على الجملة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حفي بالحجر الأسعد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا ايه اللي بيخلي عمر يعمل كده رأيت النبي هي دي تعمل بحث كده في كتب التراث وكتب السنة اسمها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي يفعل كذا ففعلت الحجر الأسعد ده ابن عباس رضي الله عنه يحكي لنا مرفوعا للنبي أن النبي قال ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة امسك قلبك عشان تعرف ان كل حاجة بتتفاعل معاك تكبر تلبي الحياة بتتفاعل ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة هذا الركن يوم القيامة اللي هو الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد على من استلمه بحق الله أكبر الله أكبر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث بتاع ابن عمر لما ابنه بيقول له مالي مالي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود يعني والركن اليماني قال ابن عمر إن أفعل فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم البحث الثاني بتاعك سمعت النبي قال فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا يحط الخطايا حطا شفتوا الجمال ومش كده وبس بيقول لنا ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب شفتوا الجمال ويقول لنا لولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من دعاها ولا سقيم إلا شفيا هعدي أشرب من زمزم ماء زمزم لما شرب له جميل يعني يا شيخ قال النبي خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم الله أكبر طب لو رحت طوف لي حاجة بالصفا والمروة السعي يعني أما طوافك بالصفا والمروة فعتق سبعين رقبة تحلق شعرك اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال والمقصرين الثالثة طب حلقة الشعر ديت هناخد عليها حاجة وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة الله أكبر فلك بكل شعرة مش بالراس كلها حلقتها حسنة طب لو رحنا ناحية عرفات لا هنا هناك حاجة تانية بقى يباهي بكم يباهي بكم الملائكة ويقول لهم ما أراد هؤلاء كأن الله يريد أن ينطقهم بالثناء أن يثنوا على من قالوا عنهم أتجعل فيها من يفسد فيها طب يلا قولوا لنا شايفين ايه دلوقتي الله أكبر أما رميك الجمار فلك بكل حصى رميتها تكفير كبيرة من الموبقات طب أنا هضحي بعد الكلام ده كله هتضحي آه ده شيء عالي أوي ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم يا سلام وأما نحرك فمدخور لك عند ربك بس يا شيخ والله بيقولوا الموضوع بقى غالي قوي قوي قوي الموضوع بقى شاق ومحدش يستحمل الكلام ده إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك النبي قال لعائشة كده رضي الله عنها لا ليك من الأجر على قدر التعب وعلى قدر النفقه طب انا مش هعرف اروح عشان ظهري وجعني او نفسي مش مساعداني ممكن تنصحني بنصيحة من جهز حاجا أو خلفه في أهله يعني أقام مقامه في إصلاح حالهم والمحافظة على أمرهم وتلبية متطلباتهم كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء الحق شوف واحد من الحجاج رن على أهله قول لهم أمروني أنا هنا ساع في خدمتكم وحقيقة أنت ساعي في خدمة صحيفتك عشان كده ترفع المرأة ابنها الصغير تقول له يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر يقول النبي من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة طب اللي يموت ملبيا لا لا لا اتركوه زي ما هو يبعث ملبيا كفنوه في ثوبيه ده يبعث ملبي ده دي ناس تانية خالص إن لم نصل إلى ديارهم فلنصل بانكسارهم إن لم تقدر على عرفات فلنستدرك ما قد فات وإن لم نصل إلى الحجر فليلن كل قلب حجر وإن لم نقدر على ليل التجمع ومنى فلنقم بما تم الأسف ها هنا لقد شوقتم إلى الفضائل فهل اشتقتم؟ وزجرتم عن الرذائل وكنتم في سكر الهوى فهل أفقتم؟ فلو حاسبتم أنفسكم وحققتم لعلمتم أنكم بغير وثيق توثقتم فاطلبوا الخلاص من أسر الهوى فقد جد الطالبون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بهذه العبادة والتوفيق لها أما بتخطئ في حق أحد بتبعت له رسالة تعتذر طب لو كان لي شأن بتذهب لي بنفسك إلى بيته والكريم إذا ذهبت إليه يصفح ويسامح لولا أنه أرادك ما أردته أنت فنسأل الله أن يسددنا وإياكم بكل خير واضح أن إيه اللمسة النهاردة خدت نصف اللقاء فهو لمسة الشوق إلى الحج نعود عودا حميدا إلى نبي الشوق النبي اللي علمنا كيف نشتاق صلى الله عليه وسلم عشان كده عم احنا بنحكي يعني رحلة الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف رحلة المشتاق لذلك وفق الدكتور خالد أبو شادي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلد عمله في الصالحين لما سمى كتاب في الكلام عن الحج والعمرة رحلة المشتاق هي رحلة ما مش بتاعة أي حد هي رحلة إيه؟ رحلة مشتاق فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم الواحد من يعني يعاتب نفسه إن المفترض الكلام على العشر يبدأ من أول ذو القعدة ولكن قاتل الله الغفله محتاج تتكلم عن الحج القلبي محتاج تتكلم عن الحج مشاعر وشعور محتاج تتكلم عن سيدنا إبراهيم الواحد بيقرأ آيات الحج وآيات سيدنا إبراهيم بيقول سبحان الله لعل فعلا العشر دول الإنسان ينقطع انقطاع تام هذه الأمور فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياه كان في أخ تواصل معايا كده من أسبوعين في أمر الحج وإن هو بيسعى ومقدم ورق وبتاع وبعدين أخبرني من ثلاثة أيام أن الأمر انتهى سبحان الله وأغلق الباب والتأشيرة ما طلعتش لكن أنا يعني سمعت بين حروفه دبيب الصدق فانتشر في قلبي عبير صدق أن هذا الرجل سيحج بشرني من ساعات أنه سيسافر الليلة فأسأل الله أن يجمل رحلته بالخير فالصدق الصدق في الشوق نعود إلى رحلة المشتاق صلى الله عليه وسلم قلنا لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل الأبواء أهدى له رجل وهو الصعب بن جثامة رضي الله عنه اداله لحم صيد وكان هذا الرجل يعني أراد أن يدخل السرور على الرسول صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي رد اللحم ده وما رضيش ياخد الهدية ديت فلما رأى صلى الله عليه وسلم في وجهه كراهية رد هديته قال له معتذرا مؤانسا صلى الله عليه وسلم شوفوا الأدب شوفوا يا جماعة أخلاق المربي قال له معتذرا مؤانسا مهم جدا انك تحافظ على قلب اخيك مهم جدا ان يكون عندك شعور عالي انك تحافظي على قلب اختك المسلمه انك تؤمن هذا القلب من ان يفهم يعني سلوك ما على غير مراده فقال النبي انا لم نرده كراهية له ولكن حرم لا نأكل الصيد الله أكبر بيقول له إيه إحنا بس عشان محرمين عشان كده أنا رددت عليك مش عشان إحنا كرهنا عملك لأ سبحان الله كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم مع دين بقى أو هو المفترض يفهمها لوحده لكن عشان احنا ايه حرم يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب الايه دي جميله جدا عشان تعرف ان سبحان الله كان ايات موسى عليه السلام كانت تربي أتباع محمد يعني أصحاب السبت كانت الحيتان في يوم سبتهم شرعة قريب أهو بس ده اختبار نفس الكلام كانوا يعني هم يروحوا يحجوا يروحوا يعتمروا وهم لبسوا الإحرام يظهر لهم بقى الصيد يعني تحس كده إن هو قاعد يلعب معاه ويضربه كتف قانوني كده تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله شوف سبحان الله ليعلم الله من يخاف بالغيب يا جماعة امتحانك مش في سجادة الصلاة بس امتحانك هيجي لك عادي جدا في طريق تبقى رايح للدعوة ورايح للطاعة ورايح لحاجة كده يجي لك كده موقف ليظهر النبل بتاعك ويظهر مخافتك سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له احنا ما كناش عشان كده ولولا ان محرمون لقبلناه منك شوف يا جماعه غايه التلطف لما يقرأ النبي مشاعر اللي قدامه النفسية ويسارع لإزالة الكلكعة اللي ممكن تكون موجودة جميل أوي إن يكون من أعمالك خاصة في العشر في إصلاح ذات البين إن جميل جدا يكون إنك تزيل العوائق التي بينك وبين مسلم فضلا لو هو من الإيه ممن له شأن عندك من أهل العلم والدعوة أو ممن له شأن في الرحم إنك تتقرب إلى الله في العشر بمثل هذا في مجلس كده انشغلنا بيه شوية كان في إصلاح ذات بين فاتسحب وقت كتير يعني فكنت أذكر نفسي وإخواني لعل هذه الأعمال في هذه الأوقات من أبرك ما تلقى بها الله لمن صلحت نيته أنك تختار عمل يحبه الله وتفعله في مثل هذه الأوقات فمهم دي من اللمسات في هذه الأوقات ومش شرط يا جماعة إن الناس تعرف إنك عملت العمل ده لا يا جماعة حاول تجتهد في أعمال تكون بينك وبين الله مشاريع خفية لا يعيد الناس تغردها ولا تخافت بها صديقا ولا تحدث بها قريبا عنها في صحيفتك خبئها عنده قل له سري عندك يعني كان في واحد راجل كبير عفوي كده فطري كان بيقول كلمة جميلة أوي يقول لك خلي حاجة بينك وبين ربنا لما يحصل لك حاجة قول له باللي بيني وبينك يا رب فرج عني راجل كبير يعني قد والدك كده وجدك بس راجل سبحان الله عفوي يقول لك خلي حاجة بينك وبين ربنا تقول له باللي بيني وبينك يا رب يا عالجملة باللي بيني وبينك جميل قوي لان يا جماعه الحاجات ديت يعني الحاجات اللي التي لا تلتقطها عيون البشر بيكون فيها الخلاص لان فيها الاخلاص والشجاعه في الاصرار اعلى من الاظهار والحاجات دي يا جماعه ما بتحتاجش يعني لخبطه هي سلسه كان زبيد زبيد اليامي أظن أو على ما أذكر هو أو حد تاني كان متخصص ومركز جدا إنه يتصدق على المكفوفين واحد سأله ليه أنت بتتصدق على المكفوفين مش معنى كل ما تشوف واحد كده كفيف تتصدق عليه قال لا أريده أن يرى لي منة عليه من دون الله ايه ده بقى ان شاء الله ايه الناس دي الناس دي تحس كده ان هي ايه دايما يعني متوضيه كده دايما قلبهم كده لم تصبه جنابه تحس كده الناس دي رايقه في حته تانية خالص فبيقول له يعني لا اريده ان يرى لي منه عليه من دون الله الموضوع مش رياء بس لا بيقول كمان هو محافظ جدا ان الراجل ده ما يشوفش ان في حد ليه من عليه الا ربنا لانه مش شايف فشوفوا يا جماعه ده مش مساله ان هو مؤدب لا من التادب الى التحبب الراجل ده لا في حته تانية خالص فنسال الله ان يؤدبنا ويعلمنا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعره النفسيه يسارع لبيان السبب اللي يزيل صدق من قال في شأنه عزيز عليه ما عنتم يا على العبادة ديت يا على العبادة دي لما أنت تتقرب بها إلى الله أن يعز عليك ما يشق على أخيك المسلم عزيز عليه ما عنتم إن ربنا يستعملك تكون في شغل أخيك حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم لما اقترب النبي من مكة نزل صلى الله عليه وسلم في مكان منها يقال له سرف وعرض عرض على أصحابه وقال من لم يكن ساق الهدي أن يجعلها عمرة فقال من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا يعني اللي جايب الهدي معاه خلاص ده خلاص هيكون في حاجة اسمها الحج المفرد والحج القارن والمتمتع فهو النبي بيقول لما يكن معه هدي يجعلها عمرة وعادي ده يعتمر ثم يدخل في الحل وبعد كده ايه عما يقترب يوم 8 ذو الحجة يحرم ويكون يحرم بالحج فده يكون جمع بين الحج والعمرة وده اسمه الحج المتمتع والنبي ما شقش عليهم فدخل على عائشة رضي الله عنها فإذا هي تبكي فقال لها ما يبكيك قالت والله لوددت أن لم أكن خرجت العام يا صلى الله عليه وسلم يتابع كل تفاصيل في أمته رغم أنه معاه 120 ألف ومعاه تسع من نسائه يقول لها مالك بتبكي ليه قالت لوددت أني لم أكن خرجت العام قال مالك قالت سمعت قولك لأصحابك أنا سمعتك بتقول لهم فليجعلها عمرة ومنعت العمرة يا على القلب شوفوا يا جماعة منعت العمرة دي بتعمل ايه شوفوا منعت كلمة العمرة دي ممكن تعمل ايه تولوا أعينهم تفيض من الدمع خلاص تحس ان بس دي دموع دموع تشعر ان هي مش دموع حزن وبس لا دموع حزن كانه حزن مبتسم فقال لعلك نفست اي حطي اي جاءك عذر بناتي حواء فبيقول لها وانت اتاك العذر قالت نعم فجعل النبي يسري عنها ويواسيها ويتلطف بمشاعرها شوفوا يا جماعة سبحان الله أصل هو معاه نساء والنساء ممكن دي يجي لها وقتها وده يجي ليها وقتها وده يجي وقتها فسبحان الله يخفف النبي صلى الله عليه وسلم عنهن هذه الأمور التي ربما لا يشعر بها الكثير جميل يا جماعة عبادة لا تعد عيناك عنهم إنك تملأ عينك ممن تحب جميلة جدا العبادة دي تحب والدتك تحب والدك تحب أولادك تحب أصدقائك تحب معلمين الخير لك لا تعد عيناك عنهم العبادة ديت فعلوها في العشرة أيضا املأ املأ عينك ممن تحب فقال لها إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وإنما أنت امرأة من بني آدم تحس إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام عائشة رضي الله عنها بتدي فيه دروس لكن لا تغفل عني فإني مكروب كما قال الشافعي لصديقه لما زاره الشافعي ده إمام يا جماعة إمام كالشمس في عصره للناس ومع ذلك لما تعب وراح يزور أخوه قال له لا تغفل عني فإني مكروب فعائشة رضي الله عنها عارفة المعاني دي لكن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم معاها من البداية من البداية خالص زي ما في واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يا رسول الله حدثنا عن الإسلام كأننا ولدنا اليوم يقول يا رسول الله كلمنا عن الإسلام كأننا اتخلقنا الآن لسه مخلوقين الصحابة دول كانوا حاجة جميلة قوي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وإنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فلا يضرك افعلي ما يفعل الحاج هتعملي كل حاجة زينا غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري وكوني في حجك فعسى الله أن يرزقك يا سلام عسى الله أن يرزقك العمر يعني فشوفوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يدخل السرور على عائشة في مثل هذا الأمر آه والله لما أصبح وصلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أصحابه التمتع فقال لهم من أراد منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بسبب الغسل ده استحب كثير من العلماء الاغتسال لدخول مكة والنبي صلى الله عليه وسلم انطلق وهو الآن على مشارف مكة اليوم يوم الحد الرابع من ذي الحجة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة دخلها عند ارتفاع الضحى جهارا نهارا ليراه الناس فيقتدوا به اختار الوقت ده عشان الناس كلها تكون حريصة تبص تشوف النبي عمل ايه هنا وصلى ازاي هنا وعمل ايه لا لا كل واحد ياخد باله بقى فدخل النبي في النهار فأناخ راحلته عند باب المسجد ثم توضأ وضوءه للصلاة ودخل من الباب اللي كان بيدخل منه أيام ما كان في مكة باب بني شيبة الله أكبر ويدخل النبي الحرم فإذا هو على ملة أبيه إبراهيم أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم تكتحل عينه برؤية الكعبة بلا أصنام لأن كان العام اللي فات أرسل النبي أبا بكر وعمر إن هم يزيلوا الأصنام ويزيلوا كل شيء في المكان ده فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف النهاردة الكعبة كما هي كما كانت على ملة أبيه إبراهيم ما عادش فيه صنم لا يطوف بالبيت عريان لا يحد مشرك بعد العام يا نرجع كده عشر سنين لما دخل الحرم عشان يصلي فيه ألقوا عليه سل الجزور على ظهره وهو ساجد ارجع أكتر من عشر سنين وهو لما دخل الحرم عشان يصلي أملوا ملأ من قريش وشدوه من مجامع ردائه وخنقوه حتى جاء أبو بكر خلصه منهم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يا إيه المشاعر النبي كان بيتذكرها في الساعة دي وهو داخل ومع مية وعشرين ألف ومن عشر من أكتر من عشر سنين حاجة بسيطة ما كانش معاه ولا مؤمن يقدر يدخل بيه ويمنعه حاولوا بقى تعيشوا وتشوفوا الخواطر والذكريات التي كانت تتراءى له صلى الله عليه وسلم لما وصل الحجر استلمه وكبر ثم فاضت عيناه بالبكاء يا ما الذي يبكيه الذي يبكيه خليط من الذكريات خليط من المعاني لا يستطيع لأمثالنا أن يدرك ما الذي أبكاه لعلنا يوما تحت شجرة من شجار الجنة وعلى أريكة من أرائك الجنة نجلس فيحكي لنا ما الذي أبكاه فاضت عيناه بالبكاء صلى الله عليه وسلم ووضع شفتيه عليه فقبله وسجد عليه أي اللي بيسموها السيدة الصغرى وكان به حفيا وكان به حفيا وكان موقفا تسكب فيه العبرات ويبدأ يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة أشواط كان سمته عامل إزاي وهو بيطوف صلى الله عليه وسلم وضعه المشاعر الكلام اللي قاله طريقة النظر لأصحابه كيف كان يوجههم وما الذي حدث في هذا الطواف إلى أن انتهى من عمرته هذا ما سنتحدث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله جزاكم الله خيرا